روح روحاني اقرأ وارتقب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في المراجعة الشاملة من أول البقرة إلى سورة الأنعام مع الوجه رقم خمسة من سورة البقرة الآية رقم 25 إلى الآية رقم 29 نفتح المصاحف ونتعرف على ضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد جمال أهلا بيك شيخ الله محمد يبارك فيك يا شيخنا جزاك الله الله خير يحفظك. طبعا الله بن- يكرمك بنستمتع بالشيخ محمد في اتصالات الله يكرمك والله.
اتصالاته على القناة ونستمتع بوجوده معانا بقى على الهواء مباشرة جزاك الله خير ونسعد به إن شاء الله الله يكرمك ربنا يبارك فيك قبل ما يبدأ نبدأ القراءة بالشكل آه، آه، اللي اعتدنا عليه وهو المصحف المعلم آه، في اقتراح جالنا في البرنامج وحتى لا نغفل كل الاقتراحات اللي بتجيلنا آه، الاقتراح بيقول الأخت بتقول طب صلى على النبي هتسأل بقى كل حاجة صلى الله بصلاة على عليه النبي اللهم صل الله عليه وسلم ما ناخد وجه من البقرة أو من المراجعة ووجه من سورة الأعراف ونبدأ في الإيه؟ في الأعراف أظن دوت إحنا يعني الوقت بي- يعني يعني لا يكفي لا يكفي للانتهاء من آه، التعليق على الأخطاء الشائعة في الآيات فممكن لما يبقى معانا وجه تاني وجه جديد فيعني يا ريت إحنا نصبر وكمان ال- إيه، إخواننا وأخواتنا اللي بدأوا يحفظوا معانا من جديد يعني اللي متابع معانا قبل كده بيراجع معانا واللي بادئ معانا من جديد بدأنا معاه والله وصلت اتصالات كتيرة بفضل الله تعالى آه، أسر بالكامل بدأت تتابع معانا من بداية المراجعة حفظ جديد بسم الله ما شاء فاحنا مش الله عايزين يعني آه، نلخبطه بسم الله ما شاء الله نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله ومعانا ورد من آه، جزء عام أو من قصار الصور مع آه، سورة المسد هناخد الأول الورد بتاعنا جاهز شيخ محمد ان شاء الله يا مولانا.
بنقرأ بشكل مصحف المعلم أقرأ وتردد ورايا إن شاء الله.
وانتوا كمان ترددوا ورانا بإذن الله تعالى ونعلق على آية آية بإذن الله باذن الله
نبدأ نبدأ بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نعلق بسرعة بقى على الآية والأخطاء اللي بنسمعها طبعا وقفت ع- على وقوفات لراحة النفس لكن الآية موصولة كلها تقريبا لا وقف فيها ماشي لكن احنا وقفنا لتريح النفس وقفنا على أن لهم جنات وبدأنا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا وبعدين بدأنا كلما رزقوا منها من ثمر وهكذا آآ آآ لكن الأصل الوصل في الآية كلها آآ هنعلق بقى على بعض الأخطاء بس بعد ما تصلوا على النبي اللهم صل صلى الله وسلم عليه وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله عليه وسلم.
أن لهم أن لهم لا خد بالك آه.
شيخ محمد أن لهم نعم.
احنا عملنا بدأت ايه في زمن الحرب أحسنت زائد إن أنا خليت أن ولهم بقت إيه أن لهم إيه أن لهم دي معرفش يعني ليست من القرآن يبقى إيه أن لهم أن لهم لا ما جريش بالإيه بالحركة عندنا بقى رأيات فيها مشاكل شوية كلما رزقوا رزقوا رو رو رو لابد من تفخيم الايه الراء وترقيق الزاي اللي وقعت بين الز- الراء المفخمه والقاف رزقوا رزقوا نعم.
بص بخلصها في الزاي بسهوله والله انا بعمل مجهود وانا سايب ايديا زي ما بيقولوا نعم.
رزقوا بس لكن ما اقولش رزقوا ولا اقول رزقوا ما نعم.
تنفع خالص لا دي تنفع ولا دي تنفع نعم.
طيب ايه تاني عندنا من رؤات ناخد بالنا من ثمرة ثمرة ليه عشان راء مفخمة طب احنا مالنا الميم مالها يا جماعة ما نقولش ثمى هي ثمى نعم.
ثمى را طن اه خليت التاء طاء التاء المربوطة هي ثمرتي تي خدوا بالكم من حاجة تانية الراء المشددة بعد التاء المربوطة بقى عندي بقى خدوا بالكم عندي راء مفخمة ثمرة وعندي هاء مرققة ثمرتي وعندي التنوين بتاع التاء المربوطة أضغم في الراء فص- فشددت الراء بالكسر نعم اه يبقى لازم ارقق الرأيين هنا اقول ايه نعم.
ثمرات الري كتير من الناس يقول ايه بقى ثمرات الر ايه طر دي نعم.
تنفع يا شيخ محمد لا طبعا طب بالله عليك تقبلها لا طبعا طيب ما ينفعش أقبلها.
يبقى انا محتاج اعمل ايه اخلص الراء الاولى بالتفخيم وبعد كده الهاء والراء الثانيه المشدده بتفخيم ثمرة تري بس والله تري ما اقولش طري ما تنفع خالص نعم.
آه ايه تاني في الايه اه وأوتوا وأوتوا دي ما تنفعش وأوتوا.
ولا وأوتوا ما تنفعش كمان عملت بدل هي ايه وأتوا به وأتوا به نعم.
وأتوا خلاص طب نكمل بقى ان شاء الله إن شاء الله
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين بارك الله فيك شيخ محمد آه طبعا الآية ديت محتاجة لوحدها حلقتين أي نعم آه لكن أنا ح- بسرعة كده هعلق على بعض الأخطاء اللي بسمعها إن الله لا يستحي ما تنفعش خالص نعم
طبعا الوقف هنا ما ينفعش خالص الوقف هنا ممنوع تمام ده وقف قبيح نعم.
لكن ممكن نقف عليه على التع- على سبيل التعليم انا دلوقتي عندي بص في المصحف كده بص في المصحف اه والله النظر في المصحف عباده ان شاء الله يعني أنا كلما انظر في المصحف آه، اجد البصر يعني يزداد اتساعا والله ان شاء الله اللي نظره ضعيف ينظر في المصحف واللي نظره قوي يقويه أكت- اكثر بالنظر في المصحف انا عندي يستحيي اه خدوا بالكم انا عندي ياء ساكنة بعد الحاء ال- آه، ياء مكسورة بعد الحاء الساكنة يعني كلمة يستحيي ياء سين تاء حاء ساكنة نعم ياء محركة بكسر في رأس حاء مقلوبة على السطر كده دي بتسمى الياء المعكوفة تمام الياء دي دي ياء مادية زائدة في الرسم لكنها ثابتة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فرسمت بشكل مخالف للرسم الايه العثماني طيب الياء ديت انا عندي بقى كده يا ايه عندي ياء مكسورة وياء مادية نعم والكسرة من أصل الياء فسموه العلماء ده سموه مد تمكين تمكين يعني إيه خدوا التعريف ده هقوله بسرعة كده وتفصيله إن شاء الله يبقى في إيه برنامج أحكام التجويد بإذن الله تعالى مد التمكين هو تمكين القارئ من نطق يائين أو واوين أحدهما حرف مد مخافة الإدغام أو الإسقاط صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلام كبير ها لا والله مش كبير ولا حاجة يعني كلمتين كده حفظناهم بفضل من الله الحمد آه، لله آه، ن- نبسطهم بقى بشكل سريع انا عندي لما يجي يائين او واوين واحد فيهم حرف مد وفي حركه مجانسه للياء اللي هي الكسره يعني يائين وكسره واوين وضمه اعمل ايه خد بالك قال لك خد بالك اما تسقط منك احدى اليائين او آه، تضغم اليائين واحنا قلنا احدهم حرف مد يعني المد لا يضغم والياء الماديه لا تضغم والهو الماديه لا تضغم معايا يا شيخ محمد نعم لابد من النطق بهما لابد من نطق بهما نعم و... و... وندي بقى امثله انا عندي هنا يستحيي انا عندي دي ايه تمكين مخافه ايه الاسقاط يا شيخ خد بالك لو انا مشيت كده على طول هقول ايه ان الله لا يستحي يستحي يستحي اه ما تنفعش خالص ده انا حركت الحاجه كمان بالايه بالكسر لا خد بالك يستحيي طب هات لنا مثال الضم يا شيخ للواو اه داوود اه داوود هنلاقي واو صغيره برضو والواو اللي قبلها مضمومه بقت الضمه من جنس الواو نعم.
وعندي واوين واو متحركه وواو ماديه ينفع اقول داود لا أنا اقول داوود نعم صح نعم.
ايوه يبقى دي مخافه ايه الاسقاط طب هات لنا مثال لمخافه الادغام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الناس الذي يوسوس الذي آخر الذال الكسرة وبعدها ياء مادية نعم
وبعد الياء المادية ياء متحركة بالضم اسمعوا كده الذي يوسوس كده عملت إضغام خد بالك لازم تمكن للمادة أقول إيه الذي يوسوس اسمعوا الخطأ والصواب الذي يوسوس الذي يوسوس طب ادينا مثال للواو آمنوا وعملوا كده ضغمت يا شيخ خد بالك آمنوا وعملوا آه طيب عندنا كمان دليل على عدم إدغام الواو المادية والياء المادية آه ده قول آه الشيخ عثمان سلمان مراد على ما أظن في سلسبيل الشافي يقول أضغم من الصغير ما تماثل إن كان أول من المد خلا دول الواو والواو متماثلان في الشكل أي نعم تمام خد بالك بس لما يكون في مد واحد فيهم مد لا تضغم نعم خلاص نعم اظن احنا كده وصلنا لايه ال- المعلومه يبقى اقول ايه لا يستحيي ما اقولش يستحيي خلاص نعم ايه تاني من الاخطاء اللي موجوده طبعا احنا قل- قلنا الايه ديت فيها اخطاء بنسمعها اخطاء كثيره من بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران في النطق او في القراءه ما بعوضه نعم.
بعوضه الضاد كده ده الضاد في اعلى مراتبها بعوضة.
مفتوحه نعم.
بعوضه نعم.
ضاء ضاء ما اقولش بعوضه ده ده ايه ده دي ماشي آه، ايه تاني يا شيخ محمد شايف يا حاجه شيخنا آه، بعض ال- القراء يقف على لا يستحي حضرتك نبهت على النقطة طبعا ده دي.
وقف آه، الوقف ده وقف قبيح كويس، وبعدين فقط.
سيدنا النبي صلى الله عليه اللهم وسلم صل وسلم.
قال إن الله حيي نعم يحب أحسن الحياة.
بارك الله فيك نعم.
أنا عايز أقول حاجة تانية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله أراد الله بهذا مثلا آه، آه، خدوا بالكم من حاجة عندنا على مثلا وقف لازم لا أصل نعم.
طالما الميم مايلة كده يبقى لا أصل طيب ناخد بالنا من حاجة تانية أما وأما إذا التقيا في آية واحدة وكان من قبيل الت- التقابل تقابل المعنى فلا وقف بينهما لمن لطويل النفس طب قصير النفس ما ينفعش ان هو يقف في منطقة تغير المعنى لو قلت أي نعم.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا نفس انقطع ما ينفعش فيعلمون أنه الحق من ربهم آه، ي- يبقى الذين كفروا الكلام عاد عليهم أي نعم لازم أعمل إيه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا من أراد سياق الله المع عشان ت- تيجي المع.
أحسنت يا شيخ أي نعم.
محمد الله يسعدك.
ناخد بالنا بالله عليكم يبقى أنا وقفت ليه أنا في القراءة وقفت عشان نفس عشان اللي بيردد ورانا ياخد باله لكن أنا هوصلها بنفس هاخد نفس عميق وأوصلها إن شاء الله بإذن الله تعالى اسمعوها مني كده فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد نفس القطع هنا نعم.
اه بس ده قولهم بقى دخلت بقولهم نعم.
قولهم ماشي ابدا بقى اجيب السياق ولا ولا- ابدا اقول بقى ايه وأما- ايوه واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا لو يفعل واما الذين كفروا بقى ثبت الحق لل- للمؤمنين وللكفر بالظبط احسنت نعم.
وده اللي احنا بنتكلم عليه نعم.
بقى في الوقفات نعم.
احذر من الوقف اذا تغير المعنى أي نعم.
ده يبقى خطورته خ- يعني بالغه طيب نكمل بقى يا شيخنا آه لو اتفضل.
قلنا مثلا اه فيقولون ماذا اراد نعم.
اه ناخد بالنا البعض بيقلبها ضاد ماذا أراد؟
والبعض بيقول اراد اي نعم يعني احنا ناخد بالنا او اراد الله وجيب الف ده الله ولا ده الله اه اراد الله نعم.
خد بالك يبقى انا ما اقولش ايه ارا ضا عشان الدا- الدال الضعيفه وقع بين مفخمين الراء ارا ولام اسم الجلاله ده الله اه خد بالك احنا قلنا لا نبالغ عشان من ايه في الابتسامه ما اقولش إيه؟ اراد الله ما تنفعش نعم ولا اقول اراد الله يبقى نخلصها بحرفه والحرفه دي مش محتاجه مني مجهود فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا طب بالله عليكم بالله عليكم انا بستحلفكم بالله عليكم انتوا حسيتوا ان انا عملت مبالغات في الهيئه شفتين ابدا انتوا حسيتوا ان انا نطقتها بشكل خطا انا نطقتها بشكل خطا ولا لا شكل يا صحيح شيخنا، عفواً.
مسكت ليه يا شيخ الله يعني يبارك قول لي فيك.
لو- الله لا يا يكرمك شيخنا، احنا آه، بنستفاد من الله فضيلتك.
يحفظكم ربنا ربنا يحفظكم يكرمك.
انا عايز اقول بس ان الامر سهل جدا لكن احنا بنصعب على نفسينا لو أي انا والله.
بالغت في الهيئات هتعب جدا نكمل بقى يا شيخنا نعم اتفضل يا طبعا احنا ايه بنختصر عشان الوقت باذن الله تعالى وتلقي اتصالات حضراتكم باذن الله تعالى نعم
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ناخد بالنا يا شيخ محمد ما قلتش يوصل نعم جبنا الف أيوه حاضر ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون لسه يا أخي بتقول مش أنت أنا بتكلم على بعض اللي بيردوا ورانا نعم لسه بتقول عهد الله مش احنا قلنا بقى خلاص بقى نعم عهد الله عهد الله نعم.
لا لا ده كمان حتى مش هعمل التجارب ده كمان نعم.
اقول ايه عهد عهد الله.
الله نعم.
عهد الله عهد الله انا معيش مجهود ما اقولش عهد الله ولا اقول عهد الله دال اصل دال دي انا جبت ايه جبت الف نعم ايه تاني يوصى يوصل ما تنفعش يوصل صلاة صلاة اه يوصل نعم.
لكن مش يوصل ولا يوصل اه ما بدلش الصب ايه سين خد سين.
بالك نعم.
ابدال الصب سين دي مشكله كبيره انت ابدلت حرف في القران الكريم ويفسدون في الارض الوقفه على الارض بقى يا شيخ محمد نعم ويفسدون في الارض لا اسمع مني كده الضاد دي اسمعوا مني الضاد دي كده حاول ابالغ شويه في صوت الضاد حتى تسمع الضاد لان انا ممكن اقول ايه ويفسدون في الارض ايه الارض دي ده الارض دي حاجه تانية خالص أيوة.
لازم الضاد تبان والا راحت مني او المبالغه ويفسدون في الارض ايه يا عم ينفعش.
ما احنا قلنا بلاش نعمل ايميلات ما تقولش ايه ايه ايه دي بنسمعها كتير يا اه شيخنا والله ها بنسمعها كتير كتير جدا عشان يخلص جدا اه لكن بص انا هقولها ازاي والله ما هعمل مجهود صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويفسدون في الأرض بس أنا ما- ما فعلت الأرض الأرض الأرض لو قلتها 100 مرة هي هي الأرض إلا لما أقول إيه أنا سقط مني القلم على على الأرض ما بقولش على الأرض الأرض دي ما نعم.
ينفعش يعني في الكلام العادي مش مقبولة أنا ما أقدرش أقولها نعم.
أقول وقع على الأرض الأرض لكن ما أقولش الأرض ولا أقول الأرض يعني وقع القلب على الأرض ليه يا أخي يا أخي ما- ما تعمل في نفسك كده نعم ولا يا شيخ محمد أيوة.
نجيب مبالغات وفيها أيوة اجهاد طبعا طبعا نعم طيب نكتفي بالكلام على الارض بس في ال- في الايات ونكمل ان شاء الله باذن الله تعالى كثير من أحبابنا عنده بعض المبالغات دي يا شيخنا والله كثير يعني نعم بفضل الله تعالى ربنا يرزقنا واياهم آه.
القراءه الصحيحه لأن والنطق القرآن الصحيح سهل ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سبحانه وتعالى القرآن سهل ويسير ان يعني شاء الله نكمل بقى ان شاء الله يا شيخ محمد تفضل يا مولانا
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون بارك الله فيك يا شيخ محمد هيقول الشيخ بيقطع ليه كده عمال يقطع في الآية كده ليه آه خدوا بالكم من حاجة الآية الكريمة فيها ثم كتير تمام ثم إذا كانت تفيد المهلة والتراخي أي زمن يجوز الوقف على ما قبلها يجوز مش شرط والبدء بما بع... ب... ب... بثم يعني يجوز الوقف على ما قبل ثم والبدء بثم زي ما انا عملت كده بالظبط فهل ده جائز اه جائز هل في مهله وتراخي في اه طب نشوف كده كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم بين الموت والحياه زمن نعم ثم يحييكم زمن آخر احسنت نعم.
ثم اليه ترجعون يوم القيامه أي نعم.
زمن اخر أي نعم.
طالما هناك ازمنه يبقى يجوز لكن الاولى الوصل أي نعم.
لكن جائز لقصير النفس أن يقف على ما قبل ثم وربما تفيد آه، يعني آه، آه، إحساسه بالمعنى واستطعامه للمعنى القرآني آه، ده جائز ناخد بالنا من ولكن حاجة شيخنا هل الوصل من باب أولى؟
الأولى الوصل احنا نعم.
قل- قلنا ال- الو- الأولى الوصل نعم ماشي يا شيخ محمد الله يبارك طيب فيك.
يحييكم زي يستحيي بالضبط خدوا بالكم رسما مختلفة أي نعم نبص كده هنلاقي فوق بصوا معايا في المصحف ما قلنا ننظر في المصحف عبادة الحاء ساكنة بعديها ياء مكسورة وبعدها ياء ساكنة نبص هنا الحاء ساكنة ياء مكسورة وبعدها ساكنة اه بس ده الرسم مختلف بس لكن في النطق الاثنين زي بعض يستحيي يحيي اه كتير من الناس يقول ايه ثم يحييكم يا اخي الله يكرمك خد بالك انت اسقطت ياء كاملة يحييكم يحييكم ايوه كده لازم تمكن ما احنا قلنا ده اسمه ايه بقى مد تمكين تمكين ونكتفي بالخطا بالتعليق على الخطا دوت الاختلاف الاختلاف يعني في الرسم لكن من حيث ال- النطق النطق ثابت ثابت واحد واحد ان شاء نعم.
الله جزاكم الله خير آه نكمل ان شاء الله اتفضل يا شيخ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم بارك الله فيك يا شيخ محمد ناخد بالنا بقى يعني انت كده قرأت معانا الورد كاملا الله يبارك فيك تقرأ معانا بقى المسد إن شاء الله ان شاء الله آه، انا عايز اقول بس آه، آه، تعليق هنا ثم في الايه اللي بعديها ما اعرفش تفيد مخ- مهله وتراخي ولا لا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء هل استواء الله بعد خلق ما في الارض نعم هل له مهله او زمن لا ادري فثم هنا لا تفيد المهله ولا التراخي ما اعرف فوصلها هو الأصل اتفقنا؟
يعني ثم هنا لا تفيد الترتيب والتراخي أي بالظبط كده أحسنت نعم.
خلاص؟
نعم.
طيب أنا عايز أقول آه، آه، آه، يعني آه، خطأ مشهور جدا جدا في الآية ديت وبعد كده نسمع الشيخ محمد في بكر.
المسد ثم نتلقى صلاة حضراتكم بإذن الله تعالى للقراءة آه، وهو بكل شيء عليم ده خطأ منتشر جدا نعم.
وهو وهو وهو نعم وهو وهو خد بالك انت كده بتسكن الهاء وده موجود في بعض الروايات لكن عندنا عند الامام حفص وهو.
الهاء ايوه مضمومه وهو.
يبقى نحقق الضم في نعم.
الهاء والله آه هذا الوجه يحتاج منا الى حلقات للتعليق على الاخطاء التي نسمعها من بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقرأوا القران نسمع بقى المثل شيخ محمد ماشي يا شيخ.
آه تفضل مشكورا إن شاء باذن الله.
الله تعالى ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
طب ما اعلق على حاجه بقى يا شيخنا كده طالما انت اتفضل ماشي يا شيخ.
كده اتفضل انا عارف انت محب للتعلم الله يكرمك ربنا آه طبعا.
يحفظك يا اخي آمين.
ويعلمنا واياكم امين يا رب الباء المشددة الموقوف عليها أقف عليها بزمن الحرفين أي مشدد احنا اتفقنا أي مشدد أقف عليه أقف الباء عندك مشددة ولا لا مشددة طب اللي بعديها لهب مش مشددة اه خد بالك بقى الوقفة على الأولى بزمن أطول من الثانية اسمع مني كده تبت يدا أبي لهب وتب والتالي.
ما أغنى عنه ماله وما كسب أيوة دي أجري بيها نعم.
وتب ل- كسب لهب أيوة خد بالك من الزمن دوت شيخ محمد حاضر آه حاضر يا شيخ ربنا الله يحفظك يكرمك.
اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب لا أقف عليها شوية بص بص وتب
تبت يدا أبي لهب وتب
ما هتعلق معاك مش نعم.
بص يا شيخ محمد انت بتخش انت عندك اداء بصراحه الله يكرمك.
رائع الله انا يكرمك.
بستمتع بيك بصراحه الله بوجودي مع- يكرمك.
بوجودك معايا سواء على الهاتف او في الحلقه جزاك الله خير آه انت بتخش بقوه على الباء عشان انت عايز تبين تجديد نعم.
لا انا من غير قوه خلاص بص احنا وانا ساب ايدي هو زي ما اتفقنا نعم وتب مش وتب ف- فانا بعمل انف... ح- ده اللي بيسموه انفجار واحنا اتفق على ان القلقله ما فيهاش حاجه اسمها انفجار احنا قلنا نعم.
لا انفجار ولا اضطراب ولا ما اعرفش مسميات كده غريبه جدا احنا نقول ايه اهتزاز اي نعم انا بهز المخرج شويه ففي المشدد بعمل ايه بقف بزمن الساكن اقول ايه وتب زي ايه والحق زي ايه الحج كل دي بزمن واحد اللي هو زمن ايه المشدد من المقلقل اي نعم يلا بقى يبقى ايه وتب, وتب.
لا مش وتب وتب ايوه واقف عليها زمن قليل مم.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما مش مش هتيجي كمل كمل ان شاء الله
ما بس انا عايز اقول حاجه طب يا شيخ محمد احنا نتفق على حاجه يا شيخ اتفضل محمد يا شيخ احنا الاصل عندنا التعليم صح اي نعم واحنا ما اتينا الى هنا إلا الا من أجل لنتعلم التعليم.
احسنت ربنا أيوة.
يحفظك ان شاء الله ويزيدك ادب الله وعلم يكرمك الله يبارك ويعلمنا واياك طب نجيبها بقى كده لوحدها وتب طولها ورايا كده زي ما كنا بردد وتب وتب وتب وتب لا اقف عليها سنه كمان زياده وتب وتب ايوه هاتها بقى كده
تبت يدا أبي لهب وتب اقف على الباقي يا شيخ انت مستعجل ليه حاضر
تبت يدا أبي لهب وتب ماشي ما أغنى عنه ماله وما كسب جميل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بارك الله الله فيك يا يكرمك شيخ الله محمد يكرمك معانا اول اتصال ام مريم من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي آه، يا ممكن ام مريم أقرأ؟
اه ممكن أقرأ اه اتفضلي حضرتك ان شاء الله تقراي معانا ورد اليوم آه، لا استبدل آه المسد آه طب اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما طب أغنى اسمعيني عني- اسمعيني يا ام مريم ام مريم قفي على الباقي الاولى بقطع الصوت لان الباقي الاولى ساكنه مقطوعه الصوت والنفس آه، مقطوعه الصوت فقط آه، الصوت والنفس وبعد كده يبتدي ح- يعني يهز الباقي الثانيه بص كده وتب
تبت يدا أبي لهب وتب ممتاز ما ما أغنى لا.
عني- نتفق على حاجه بصي بصي معايا يا ام مريم بصي في المصحف كده هتلاقي ايه تبت يدا الالف ده عليه موجه كده آه ما الموجة دي معناها ان في مد منفصل هنا خلاص آه يعني في آه.
هذا الموضع ما اغنى زيها بالظبط تمام ما يا اما اسمعيني طيب يا اما اقصر الاثنين يا مد الاثنين يا اما اقول ايه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماشي او اقول أيوة.
زي ما قال الشيخ محمد كده تبت يدا امد عد اربعه على صابعي يدا ابي هم.
أي- تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما في عندي ياء. خدي بالك ام مريم أيوه ما أغنى عنه آه ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه لا.
ما ما أغنى.
عنه ما أغنى أيوة أحسنتي ما ما أغنى عنه ماله وما كسب طب بص عليها بقى في المصحف كده أغنى هتلاقي ألف ألف على الشاشة موجودة على الشاشة قدام حضرتك أغنى دي بيسموها إيه؟ بيسموها الياء اللينة
آه.
أو ذات الياء اللي هي تنطق ألف وترسم ياء تمام؟ أقول إيه؟ أغنى ما أقولش أغني لأن أنا كده دخلت في قراءة تانية نعم.
تمام؟
آه.
لكنها أغنى
احسنتي كملي بقى ما أغنى عنه ماله وما كسب ممتاز سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب لا حمالات لا حمالة الحطب حمالة الحطب
انقطع الاتصال يعني لكن اقراء طيبه ان شاء الله لكن ناخد بالنا من بعض التعليقات تس لا نعم.
غير تسلا نعم.
ما تنفع يعني ن- نخلص ايه الصاد من او اللام من الصاد نعم.
معانا استاذه الاء من المنوفيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ أشرف؟
في نعم والله ترفع الصوت شويه قليلا جزاك الله خيرا خيرا جزاك ان شاء الله أقرأ من أول ورد ات- الورد معانا اتفضلي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات استاذه الاء نعم خدي بالك آمنوا وعملوا دي اللي كنا بنتكلم عليها آمنوا وعملوا لابد من بيان زمن المد في آمنوا ها حتى لا تضغم الواو في الواو المتحركة
أيوة معايا يا أستاذة لا أه معاك طيب يعني ع- لازم تبيني الواو المادية أقول إيه آمنوا وعملوا ما أقولش آمنوا وعملوا كده عملت إضغام
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة هي ولهم ولا ولهم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بارك الله فيك يا أستاذة لا معانا مسعد السلام عليكم الو السلام عليكم ايوه السلام عليكم شيخ مسعد ايوه تقول السلام عليكم مش الو صح ها سلام عليكم ايوه كده لكن هتقول لي الو هقول لك لا ما قالوهوش شاووه صح ولا ايه ممكن ممكن اقرا اقرا انت اسمك مسعد ايه ها اسمك مسعد ايه كده
ها
كده مسعد كده بس طيب اقرا يا مسعد انا اسمي انا اسمي مصعب سامح طيب يا شيخ مسعد سامح اتفضل
ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب لا تب كده العالمين.
بقى الرحمن الرحيم ملوش دعوه يا مسعد
مالك يوم الدين اه اه، اقرا تبت يدا تب يد أبو لهب وتب أكس
ما اغنى عنه
ما أغنى عنه ماله ما كسب
سيصلى أغنى لا لحب جميل وامرأته أمرته حتى ح- حطب حمالة الحطب حمالة حطب جميل في جيدها في جدة حمل من مسد انت ممتاز يا مسعد اول مرة تتصل علينا يا مسعد ونسعد بيك دائما ان شاء الله آه جميل مسعد ها اي نعم ان شاء الله بسم الله ما شاء الله معنا أبو محمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ام محمد تقرأي معنا الورد ان شاء الله إن شاء الله ورد البقرة الله إن شاء الله آه، ابدأي من اول بقى الربع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب طب ناخد بالنا بس يستحيي اللي هي الياء اللي التمكين اللي قلنا عليها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أن اه لا خدي بالك من حاجه ام نفس.
محمد النفس قصير بس اه و- انا هلاقي نفسي هيقطع عندي اسكن على طول أن بس يضرب هنا هقف بايه بالف العوض مثلا أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها تمام فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم مم.
وأن الذين كفروا فيقو فيقولون فيا هي فيا فيقولون ماذا أراد الله به اه احنا حذرنا أبو أراد.
محمد من اراده وقلنا نقول ايه اراده ماذا أراد بس خدي أراد بالك خدي بالك من حاجه إح- الكلام ده كلام مين
المولى الذين كفروا
نعم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا لو انا قلت ماذا اراد الله بهذا مثلا نسبت للقارئ وقف أيوة لله قول كافر طبعا ما ينفعش لا مم.
يجوز
فيقولون فيقولون ماذا أراد الله بهذا بس انا مثلا مصر يا محمد انك تخلصي الدال من ايه اسم الجلاله لم لم اسم الجلاله بارك الله فيك يا ريت والله فيقولون ماذا اراد الله فيقولون ماذا أراد طب الله قولي خليك نجيب بس الكلمه بس اللي فيها المشكله اراد الله أراد لا الله خدي بالك عندي بعد الراء على طول نعمل ابتسامه بسيطه قوي اراد
أراد اراد الله أراد الله ممتاز بس مش عارفة أجيبها مع بعض لا عايزين نجيبها على الوصل بقى ماذا أراد الله بهذا مثلا جبتيها مظبوطه جدا بفضل الله ها.
بارك الله فيك
يضل به يضل به لا يدل بص خدي بالك لو قلت يدل به يعني يرشد ايوه من الدليل من ايوه الدلاله نعم او من الدليل نعم.
يدل يعني يرشد نعم.
لكن هي اصلا ايه يضل.
يضل من الضلاله نعم ضلال.
فناخد بالنا بالله عليك يا ام محمد يلا يضل خدي به.
بالك اسمعني بص انا هعمل ايه الضاد المكسوره تحتاج مني الى صفات الضاد كامله حتى لا ت- تنقلب الى دال يضي
يضل, يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كويس وما يضل به إلا الفاسقين بارك الله فيك بارك الله فيك أم محمد وزادك الله صبرا آمين.
عليا آمين.
معانا آه، الأستاذ محمد من موريتانيا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ محمد كيف حالك ما شاء الله ما شاء الله بخير وعلى خير أنا مش سامع صوتك أستاذ محمد
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، وطي التلفاز
سعادتك.
كثيرا مش قليلا
تاكسي
أهلا بيك يا شيخ محمد تقرأ معنا الورد
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا عايز تبدأ يعني تاخد الآية دي
نعم تفضل
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما طب ما فوقها انت ماشي كويس اهو انت وكمان مكنت كويس قوي بس آه، وقعت من منك النون المشددة اقول ايه ان الله مم.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها جميل
فأما الذين برضو الميم مشددة.
آمنوا- شيخ محمد فاما زي ان تاخد زمن حركتين نعم فأما ايوه الذين في قلوبهم مرض فيعلمون أنه الحق من انت جبت اخرها ليه بس يا شيخ محمد شيخ محمد أ- انا مش سامع صوتك كويس انت سامعني كويس سامعني نعم، كويس يا نعم.
شيخ محمد
نعم سامعني كويس
سامعك انا انا مش سامعك كويس سامعني كويس انقطع الاتصال طيب يا ريت يعود بينا تقريبا في مشكله في الايه في ال- الاتصالات معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد ازيك يا باشا؟
اهلا بيك الله يحفظك زي الصح في نعم والله الحمد لله أقرأ تفضل أعوذ بالله من الشيطان اقرا بقى من اول الذين ينقضون عهد الله أنا كنت أقرأ آه، سورة تبت يدا أبي لهب سوره ايه آه، سورة المثل المسد ده اتفضل حبيبي اتفضل ماشي أعوذ بالله من الشيطان تبت يدا طب أبي مع- لهب نتفق على حاجه يا استاذ محمد اتفضل البسملة مرسومة عندك في المصحف ولا لأ؟
أيوه يبقى تقرأ البسملة خلاص ماشي نطبق على حاجة تانية بسم الله الرحمن الرحيم.
الراوي حفص عن الإمام عاصم مذهبه في البسملة أن البسملة آية نعم.
فزي ما خلاص.
بقرأ الآية وبجهر بيها أجهر بالبسملة خلاص ماشي تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب هي لها بين ولا لها لا.
بين و عندي إضغام بغنة لهب وتب تمام ما أغنى عنه ماله وما طب كسب ناخد بالنا يا شيخ تفضل.
يسمع ينفع أقول أغنى لا أغنى أغنى أيوة
ما أغنى ما أغنى عنه ماله وما كسب كسب سيص- كسب جميل سيصلى نارا ذات لهب طب خد بالك تفضل.
ينا وعندنا لا.
مفيش ألف ذاتا مفيش ألف هنا سيصلى نارا ذات لهب
سيصلى نارا مش ذات نار.
ل- انا مش لا.
هنزعل من بعض كده يا شيخ محمد بقى ركز معايا طب استحملني بس يا شيخ أشرف.
لا ده انا مستحملك انت اللي تستحملني ربنا يحفظك رفع قدرك عينيا والله منك. اسمع بالك مني كده قول معايا سيصلى نا
سيصلى نا- سيصلى نا سيصلى نا- سيصلى نارا سيصلى نارا ممتازة مفيش انت بتقرا احسن مني كمان هات بقى في الوصل
سيصلى نارا اوصلها بقى نارا ماشي.
ذاتا ماشي سيصلى نارا ذات لهب طب ناخد بالنا عندنا اخفاء بقى تمام.
نارا بص التنوين عندك ايه بالفتح تمام اه بتاع ايه نارا صح صح التنوين بالفتح الفتحتين فوق بعض بالضبط لا تمام لا لا.
صح أيوة، واحده أيوة، سبع صح.
الثانيه صح ايوه اما الاقي واحده سبع الثانيه يبقى عندي حكم لو جه بعد ال- ال- ال- الفتحه اللي سبع الثانيه ديت لام او راء مفيش غنه طب ما جاتش لام او راء يبقى عندي غنه على طول من غير ما افكر اتفقنا طب ماشي يبقى ايه سيصلى نارا ذات لهب
سيصلى نارا ذات لهب ممتاز وامرأته حمالة الحطب أي ميم مشددة يا شيخ محمد هقف عليها شوية بالغنة حما أيوة تمام
وامرأته حمالة الحطب في جيدها في جيدها حبل من مسد حبل عندك ميم مشددة أيوة ورا بعضها بقى حبل أيوة.
من مسد طب تاني كده عشان خاطر معلش طب بص حبل مش في عندي فتحتين فوق بعض أيوة أيوة صح ولا ولا واحدة سبقت التانية لا لا فوق بعض فوق لا مش فوق بعض لا.
أنا مش شايفهم فاهم.
هو من عندي أيوة واحدة سبقت التانية تمام تمام تمام تمام وجه بعديه شدة ومفيش لام ولا راء يبقى فيه تمام.
غنة يبقى حبل م- عندي مين النون هنا معلهاش حاجة خالص صح؟
صح اي نون معلهاش حاجة برضو نفس الحكم ده اي نون معلهاش حاجة خالص لا ر- لا علامة السكون ولا اي حاجة معراة تماما اي نون النون اللي هي بالشكل ده لو بعديها لام او راء مفيش غنة طب مفيش بعدها لام وراء يبقى في غنة تمام وعندي مشدد ميم زيها زي اللي قبلها بالظبط اقول ايه سيصلى نار احنا ايه في صح هنا حبل من الناس اه في في جيدها ج... اسمعها مني كده في جيدها حبل من مسد
في جيدها حبل
شفاك الله وعافاك الحمد لله.
حفظك الله عندنا فين؟ في جيدها حبل من مسد بارك الله فيك يعني جزاك الله خيرا.
انا عايزكم تستحملوني الله يكرمكم احنا الهدف هو التعليم واظن ان انتوا يعني آه، آه، آه، يعني بتتقدموا معانا بشكل كبير جدا بفضل الله تعالى معانا ام بهاء السلام عليكم ام بهاء انقطع اتصال ام بهاء طيب معانا الاستاذ محمد من العريش السلام خالد.
عليكم عليكم السلام يا شيخ اشرف اهلا بيك شيخ محمد يا هلا طمنا عنك وعن اهالينا في اهالينا في العريش الحمد لله نسأل الله العظيم ان يجعله سيل رحمة لا سيل عذاب ولا امين هدم يا رب ولا غرق العالمين امين يا رب العالمين ممكن نشارك أه تقرا معنا بإذن الله إن شاء الله تدفع كام
صلى الله محمد صلى الله عليه اللهم وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين.
تقرا معنا من ورد البقره ام من ورد آه، عم
لا من ورد عمه إن شاء الله طيب آه، المسد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ادائك جميل جدا شيخ محمد وصوتك جميل جدا بس خد بالك من حاجه بقى وقعت منك الهمزه وانت ماشي آه.
قلت ايه ما اغنى هي اصلا آه.
ايه ما ده سبب الماده اصلا الهمزه ما اغنى مم.
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بارك الله فيك بس خد بالك انت يعني اداء جميل جدا وصوت جميل وخساره ان يبقى عندي فيه اي عارف ال- محتاج الصنفره البسيطه كده ان يبقى في عندي بعض الحاجات اللي محتاجه منك ضبط شويه يعني زمن الغنى محتاج منك يزيد شويه وينضبط بالزمن التلقي الشيخ محمد كان بيقول زمن الغنى حركتين لينا كلام وتعليق على زمن الغنى حركتين ده بس بعد الاتصال معانا ام عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا ام عبد الرحمن ازيك يا شيخ أشرف الله يحفظك واهلا باهل اسوان جميعا أهلا بيك الله يخليك تقراي معانا آه، المثل ورد, ورد البقرة إن شاء طيب الله تفضلي ان شاء الله من فين أبدأ؟
آه، دايما اول كيف تكفرون بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا نجيب بسم- النون بقى مين الشيطان من الشيطان الرجيم أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع خد بالك سماوات خد بالك يا ام عبد الرحمن نعم فسوهن ولا فسوى في الف ماديه عندنا فسوى ايوه احسنت فسوهن ايوه
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات طب نبين المد ده عشان لو وقع مننا المد ده آه.
هنبقى نقسم القران حرف فسوى.
فسواهن فسواهن سبع سماوات سماوات برضه الف التاني سماوات ممتاز وهو بكل شيء عليم ممتاز يا ام عبد الرحمن بارك الله فيكي وفيك إن شاء الله جزاك الله يحفظكم معانا الاستاذ محمود السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف اهلا بيك شيخ محمود عامل ايه في نعم والله والحمد لله
اكرم ان شاء الله من اي كلمه يا شيخ آه، انت معانا في ورد البقره ان شاء الله طب صل على النبي على الصلاه والسلام ابدا من اول وجه ان شاء الله من اول آه، وبشر الذين امنوا
حاضر ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار طب خد بالك بس يا شيخ محمود آه شيخ.
برضو انت عندك اداء متميز يعني أنا ب- يعني بزعل قوي لما الاقي اداء متميز جدا صوت جميل جدا وفي بقى ايه قلنا التلميع بقى يعني الغنى محتاجه تتظبط تماما معايا آه شيخ.
يعني انت بتجري مع الغنى شويه لكن ادائك متميز حاضر يلا
من الأول لا كمل ان شاء الله
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ما قالوا تفهمش ربع مش ثمرات الر- ثمرات رزقا قالوا حاضر. ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة متا- وهم شيخ فيها محمود.
خالدون أه، شيخ محمود أيوة ازواج متا ولا مطا مطاع ايوه ازواج مطهره
أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بارك الله فيك ربنا يحفظك خد بالك بس من الغنن وضبطها وان شاء الله باذن الله تعالى قراءتك طيبه جدا وادائك طيب جدا معانا الحاجه راويه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقرأ من أول إن الله يس- لا يستحي آه نعم حاضر بس حتى لو هقرا منها أيوة يعني حتى آه، العلماء آه، نهوا عن ان انا اقول انا هبدا من ربع ان الله لا يستحي أيوة آه، يعني ايه آه، آه، آه، لازم اصل اقول هبدا من ربع ان او من اول أيوة الايه أيوة آه، فعلا اللي بت... آه، من قوله تعالى ان الله لا يستحيي ان فعلا.
يضرب مثلا ما ممكن فعلا.
اقف هنا نعم أشكرك يا حاج تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا خدي بالك من حاجه حاجه أيوة راويه أيوة خطا يمكن منتشر جدا أيوة ويؤثر على المعنى المعنى بشكل كبير أيوة لو قلت اسمعيني كده انا هقول هقول الخطا دوت حاضر واسال الله العفو والعافيه حاضر ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه انا عملت ايه
آه، يعني حولت لا النافيه خطفت ال حولت لا النافيه ايوه او الناهيه ايوه الى التوكيديه اه بقت ايه ان الله لا يستحيي ايوه فناخد بالنا الالف ده مهم جدا لازم امد ال- اللام بتاع ال- الالف بتاعت اللام احسنتي حاضر.
احسنتي حاجه راوي تفضلي حاضر. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا ليه ليه حاجه راويه نفسها ينقطع النفس أهو.
تفي أهو.
اه يقولوا ف- فيقولون ماذا أراد الله ونقف حاضر.
ونقو- ونبدأ بقى من أول إيه فأما الذين كفروا وأما الذين كفروا ها. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا تمام يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به ويهدي به كثيرا تمام وما يضل به إلا الفاسقين بارك الله فيكي حاجة أشكرك راوية أيوة.
وناخد آخر اتصال إن شاء الله الأستاذة هبة من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أقرأ منين يا شيخ آه، من أول الذين ينقضون عهد الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بص خد بالك يا أستاذة هبة
أيوه آه، ينقضون النون ما عليهاش حاجة خالص وما جاش بعدها لام أوراق يبقى نعمل إيه غنة مفخمة عشان تبع للقاف أقول إيه الذين ينقضون
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ميثاقه رفع عليك.
ميثاقه ميثاقه ميثاقه أيوه ويقطعون ما أمر الله مش ما أقولش به.
ويك هي ويقع ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض كويس أولئك هم الخاسرون لا الخالق الخاسرون مم.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم كنتم برضو زيها بالظبط النون ما عليهاش حاجه خالص وجي بعديها ما جاش بعديها لام ولا راء يبقى ايه كنتم وكنتم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يمتكم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون بارك الله فيك يا استاذ هبه آه وقت الحلقه انتهى
إنا لله وإنا إليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون يعني آه انتهى والله الوقت آه, سريعا اه نعم احنا نحتاج الى وقت يعني نعم.
وانا من خلال وجودي على القناه وانضماما لاصوات حضراتكم آه نطالب آه فضيله الشيخ محمود حسان انه يزود لنا في زمن الحلقه شويه لان احنا محتاجين آه، ناخد ناخد وقت عشان آه، يعني بنضبط القراءه لحضراتكم من خلال الاتصالات فالاتصالات بالنسبه لنا مهمه جدا مهمه وقتها آه، في نهايه الحلقه بشكر آه، ضيفي في الاستوديو الشيخ محمد جمال جزاك الله خير يا شيخ لكن محمد نصف دقيقة وسعدنا بيك آه، نصف دقيقه نعم ما في ولا ثانيه ماشي خليها في حلقه قادمه ان شاء الله أنا ماشي.
أردت بس أن أنا أهنئ أخي أخويا إسلام فقد تم الله عليه نعمة الزواج أسأل الله أن يرزقها ذرية بارك الله فيك يا اخي ان شاء الله الله فيه ان شاء الله آه كما اشكر باسمكم جميع القائمين على قناه الرحمه جزاهم الله عنا خير الجزاء وخصوصا بينهم فريق العمل في برنامج اقرا وارتقي وعلى راسهم آه مخرجنا الطيب استاذ طارق حسن وفريق العمل معه جزاهم الله عنا خير الجزاء لما يقدمون في خدمه الدعوه والقران آه، كما أشكر كل ما اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر جزاهم الله عنا خير الجزاء أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم قبل هذا الموعد بساعة انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله.
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل الآيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة